أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى الإيمان بأسماء الله وصفاته كنا قد فرغنا من الكلام على نوعي التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهذا أوان الشروع في الكلام على النوع الثالث من أنواع التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وهذه المحاضرات ينبغي أن نركز فيها جيدا لأن عليها مدار الدين أن الكلام فيها عن أسماء الله تعالى وصفاته وحظ المؤمن منها وكيفية إحصائها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة معنى هذا الإحصاء هو المتحقق في معنى حظ المؤمن من توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته يقول معنى الإيمان بالأسماء والصفات فهمها وحفظها والاعتراف بها والتعبد لله بها والعمل بمقتضاها وهذا معنى الإحصاء فهمها حفظها الاعتراف بها التعبد لله بها والعمل بمقتضاها فأولها أن تفهمها أن تفهم هذه الأسماء وتعادلها لأن هناك خلاف سوف نعرج عليه في ضمن هذه المحاضرات حول تعيين هذه الأسماء والصفات إيه هي الأسماء أسماء ربنا تعالى وصفاته لأن ما ورد في هذا الباب من آثار وأحاديث أغلبها لا يصح الأثر المشهور عن الوليد بن مسلم اللي احنا حافظينه ده 99 اسم دول هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي أول أمر اللي هو تعيينها هذا محل خلاف يمكن المتفق عليه تقريبا ما بين 66 ل 70 اسم من ال 99 يعني ده اللي يمكن أن يقال أنه تم الاتفاق عليه بين أهل العلم لكن بقي في حدود ال 30 اسم تقريبا محل خلاف بين العلماء فهذه أولا مسألة ثاني هذه الأمور هي الأخطر فهمها لو سألنا عن بعض الأسماء ودلالتها وليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يستخدمه في بعض المواطن مثلا اسم الله القدوس ما معناه وكيف تتعبد لله به ستجد بقى يعني إجابات يندى لها الجبين حياء فليه يقول مثلا عند الوتر ولما كان يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوتر عادة كان يقول سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا ويمد بها صوته مش معنى في, في التوقيت ده يستخدم اسم الله القدوس طب ما يقول حاجة تانية ما فيش حاجة كده سودا ليه خواتيم الآيات عادة تختم بالأسماء والصفات تختم باسم من أسماء الله تعالى وعادة تكون مركبة ليه هنا يقول العزيز الحكيم ليه هنا يقول العلي ليه هنا يقول الغفور ليه هنا يقول الرحيم ليه ما فيش حاجة كده تأتي سدى فلابد من فهم هذا الأمر جيدا عليه مدار الإيمان فهمها حفظها الاعتراف لله بها اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق هو العزيز هو هو هو يقينك بهذه المعاني والتعبد لله بها والتعبد هنا يأتي بمعنى الثناء على الله ابتداء بها تثني على الله عز وجل بذلك والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله لذا أثنى على نفسه الله يحب أن تثني عليه يحب ذلك وهذا من التعبد لله سبحانه وتعالى بها تثني عليه ابتداء وتدعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال الدعاء نوعين دعاء ثناء ودعاء طلب الدعاء إيه؟ دايما يبقى الدعاء نوعين دعاء ثناء ودعاء طلب دعاء الثناء انك بين يدي دعائك هذا تقعد تثني على ربنا سبحانه وتعالى لذلك هذا أرجى الدعاء للقبول أتى أعربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مناسب ل... لعشر ذي الحجة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الشاهد هذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأمسك الأعرابي بيده يعدها يعني قاعد بيعدهم على صوابعه علشان يحفظهم كويس ثم أخذ يتفكر ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تفكر البائس قعد أنا هعمل إيه يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا كنت عايز دعاء فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه لله فما لي فتبسم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت فخرج الأعرابي يمسك على يديه يعدها سبعا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني وهذا جيد لأنه بعد أن تقولها أن تدعو بهذه الدعوات الثلاث الشاهد إن في الحديث أنه لو قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ثناء هذا ثناء على الله عز وجل هذا ما يسمى بدعاء الثناء ثم بعد ذلك يطلب يقول ما يشاء ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أخذ يقول أخذ يقول اللهم أنت الملك أنت كذا أنت كذا ويثني على الله عز وجل قال ادعو خلاص أنت قلت قول بقى بعد كده مش عشان الواحد يقعد يقول يا الله يا الله يا الله يا الله بعدين ها ادعو قول بقى قول دعاء المسألة الذي تريده إذا التعبد لله عز وجل بها والعمل بمقتضاها وده اللي احنا بنسميه حظ المؤمن من اسم الله يعني ايه حظ المؤمن انت ليك تستفيد من المعنى ده ايه هنجد ان الامور هتبقى هناك صفات جلال وصفات جمال الاسماء هتتقسم الى نوعين اسماء وصفات جمال زي الغفور زي الرحيم زي العفو كل هذه معاني جميلة حظك منها أن تأتي بما تستطيعه فيها ارحم ترحم اعفو يعفى عنك وهكذا فكلما عفوت عن الناس أكثر كلما كان لك حظ من اسم الله العفو يعاملك الله عز وجل أعظم وهكذا هذه صفات الجمال أما صفات الجلال التي يستأثر الله عز وجل نفسه بها هو المتكبر ومن ينازعه في مثل ذلك يقسمه الله يتكبر من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار يبقى يبقى حظه العكس فيها تواضع تواضع حتى لا يعاملك الله عز وجل بكبريائه بل يعامل عدوك بمثل ذلك فاهمين يبقى في صفات الجمال اه ناخد منها معاني وسوف تأتينا واحنا قاعدين نشرح اسم اسم كده إيه تعمل ايه علشان يبقى ليك حظ من اسم الله الرحمن الرحيم الملك هكذا في صفات الجلال لا لا تنازع الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك حتى لا تتعرض للعقاب إذا معرفة الأسماء والصفات معرفة أوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال فتملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت صفات الجلال دي تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى لأن أحيانا يحدث أنك تعامل ربنا سبحانه وتعالى معاملة نقول عليها عوراء بتبص بنص عين يعني تدخل على الله عز وجل من باب الرجاء وتنسى باب الخوف المفروض الاثنين الاثنين مع بعض هم يقولوا الايه الخوف والرجاء جناح المؤمن ورأس الطائر المحبة ان الثلاثة تحبه جدا وفي نفس الوقت تهابه جدا وتجله جدا هم دول اللي طول الوقت احنا مطلوب ان انت تعامل ربنا سبحانه وتعالى بهذه الامور تحبه وتتقرب اليه وده يفتحه عليك صفات الجمال في نفس الوقت تهابه وتخافه بس مخ- مخافة مش مخافة واحد جزع يعني يعني يخاف ي- يتقرب منه لا يجله خوف يورث الإجلال الهيبة فاهمين؟ وفي نفس الوقت يبقى يخضع له ويذل بين يديه فيحبه ويذل له ويجله ويهاده سبحانه وتعالى إنما لو دخل على واحدة بس واحد بيخاف بس ما ينفعش ولا إن هو يرجو فقط لازم الاثنين مع بعض علشان يستقيم له حاله مع الله عز وجل معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى ومعرفة أوصاف الرحمة اللي هي بقى صفات الجمال أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده فلما هيجي بقى الكلام كده ونيجي نقول مثلا اسم الله الرحمن الرحيم ويتقال لك لله أرحم بك من أمك وأبيك بل الله عز وجل أرحم بك منه رحمته سبحانه وتعالى أرحم بيك حتى لو كنت انت تظن فيما بينك وبين نفسك انك لما بتعمل حاجة معينة انت بترحم بها نفسك او انت بتريد ان تدخل على نفسك سعادة وسرور معين وانت بتتلبس بمعصية تظن ذلك ثم يتبين لك خلاف انت لا ترحم نفسك انت تظلم نفسك اما الله عز وجل فيرحمك ما يخليكش تقع في المشاكل دي علشان لو وقعت فيها هيكون ده سبب لهلاكك فيمنع عنك فمنعه رحمة وعطاؤه رحمة سيأتيك مثل هذه المعاني فلما تعرف كده وتحس بخيره عليك تحس بفضله عليك تزداد رغبة وطمعا في فضله سبحانه وتعالى معرفة أوصاف العلم والإحاطة أن الله سبحانه وتعالى عليم بك سميع بصير يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك سبحانه وتعالى هذه توجب للعبد مراقبة ربه في حركاته وسكناته عارفين بقى لما نيجي برضه في اسم الله البصير مثلا يتقال لك عايزينك تطلع النهارده وانت مستفيد من اسم الله البصير انك تبقى حفرتها جوه قلبك ان الله مطلع علي ان الله ناظر الي فلما تيجي تتحرك ربنا شايفني الله يراني تبقى فعلا دخلت يبقى انت كده حققت الاسم ده عشان كده بقول ان عليها مدار الدين كله ان كل ما هنيجي حاجه هتلاقيها هي بتضبط لك كل الامور معرفه الاسماء والصفات والتعبد لله تعالى بها مجموع هذه الصفات يعني بشكل عام بقى ما تستفيده توجب للعبد محبه الله والشوق اليه واعلى الانس به انها هتبقى درجات الاول تبتدي بالمعرفه المعرفة تورث الحب الحب يورث الأنس تبقى مش عايز إلا هو هو بس وخلاص تستوحش من الناس تبقى عايز كده تقفل على نفسك أوضتك وتناجيه وتأنس بيه أكتر ما تأنس بأي حد تاني دي مقامات ما يعني إيه لا تهفوا إليها أنفسكم الآن ونحن لسه في الدرجة الأولى دي بس كده بص بص المفروض نوصل لكده عشان ما تتكلفهاش وتحسب ان انت بقى كده انست وبقيت انت فوق قوي وانت لسه تحت فهي درجة تؤدي الى تؤدي الى تؤدي الى اولها المعرفة اولها اللي احنا بنعمله ده بقى ان انت تفهم هذه الاسماء وتتعبد لله سبحانه وتعالى بها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى تورث قلنا المحبة الشوق الأنس التوكل عليه والتقرب إليه بعبادته وحده لا شريك له فنثبت لله دي بقى ايه في حاجه يعني هيبقى في شقين عندنا في شق كده نظري لازم نعرفه كويس اللي هو ي- يقوم عليه هذا الجانب من الاعتقاد لازم تبقى فاهمه كويس قوي وفي جانب ايماني يعني الاثنين مع بعض حاجه بقى تظبط دماغك الاول وبعد كده نظبط قلبك الجانب النظري ده اللي في الاول خالص لازم تفهمه كويس لانه عشان نقفل ابواب شبهات كثيره جدا وهي مشكلة ان احنا تمينا قوي بالجانب ده وسيبنا الجانب التاني اللي هو الرد بقى على الشبهات الفرق الكلامية اللي كانت من الاول واللي بيقول كذا وبيقول كذا وبيطعن في اسماء ربنا بشكل معين فتم الاهتمام بهذا الجانب اكثر من الجانب الايماني فعادة بقى لما نيجي نقول توحيد الاسماء والصفات تبقى دايما ايه مفهوم شوية الكلام الجماعة اللي بيأولوا الصفات الجماعة اللي بيقولوا كذا في الصفات ونترك الجانب الآخر وهذا الجانب الآخر هو الأولى بالاهتمام لا شك لكن الاثنين مع بعض نفهمهم كويس يقول إيه نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ونؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني والآثار نثبت لله ما أثبته لنفسه خدوها في كلمتين موضوع التوحيد ده كله توحيد الأسماء والصفات في كلمتين إقرار وإمرار إقرار أقر بها كما جاءت وأمرها من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل اكرم كلام تكييف وتعطيله معناها لما ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنفسه مثلا أن له يد يد الله فوق أيديهم ويثبت لنفسه ساق فيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يثبت لنفسه مثل هذه الصفات أثبتها له كما جاءت وأمرها دون أن أؤولها دون أن أقف عند تأويلها بمعنى طيب هي اليد لا تعني القدرة هي يد الله دي مش صفة لذاته صفة لذات ربنا صح طيب ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة ولا مش موصوف بالقدرة يد الله قادرة نعم يد الله قادرة ايه الفرق ايه الفرق ان الراجل اللي بيجي اول يقول يد الله فوق ايديهم يعمل كده علامة غلط على يد دي خالص ويشيلها خالص ويبتدي يقول معناها قدرة الله فوق قدرتهم لا احنا بنعمل الاثنين بس ادي الموضوع كله بتثبت لله الصفة تقول ان ربنا له يد تليق به سبحانه وتعالى ليست كيدي وليست كيد اي احد سبحانه وتعالى يد تليق به سبحانه وتعالى فهو لم يقل يد وإنما قال يد الله ونسبتها إلى الله تجعلها تأخذ نفس الأمور الخاصة بالذات وذات الله تعالى محال على عقول البشر إدراكها قالوا العجز عن الإدراك تمام الإدراك العجز عن الإدراك تمام الإدراك مش هتقدر توصل لحاجة فكر زي ما انت عايز أبسطها لك خالص وحاول أوصلها لك عشان تفهم أن المعنى ده مقرر عقلا وشرعا بص عقلك ده مكوناته منين من عالم الحس من عالم الشهادة فكر في أي حاجة دلوقتي كده هتلاقيك بتعمل أقول لك شكل الشيطان إيه تروح أنت مركب راس ومطلع فيها مش عارف ايه وعامل زي الحاجات اللي كنت بتعملها دي وواحد شكله مثلا زي ما زي ما تتصور بقى المهم يعني ليه راس ليه عينين ليه وتلخبطهم باي شكل من الاشكال المهم ده شكل الشيطان حاجه يعني شكلها مقزز قوي وصعب قوي المفردات اللي انت بتجمع بيها اللي انت شايفها جميل اللي انت متصورها انما بقى لما ربنا يقول مثلا في شأن الجنة انها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر معناه انها حاجة غير الحاجة يلقى في قلبك ان ده اسمه ان دي شجرة بس بس مش هي زي شجر الدنيا خالص يلقى في قلبك ان ده دي ثمرة كذا وهي مش كده خالص ما لا عين رأى مع عمر مع عمر ما عين وقعت على حاجة زي كده فاهمين ده ده في شأن شيء من خلقه سبحانه وتعالى فما بالك به هو فإذا مدركتك أنت إيه لازم تكون حاجة شايفها أما عالم الغيب فأسراره أسرار يكفيك فيه مسألة الزمن على أقل تقدير الزمن هنا يعني إن يوما عند ربك كألف سنة أو مئة ألف سنة الناس اللي ماتت دلوقتي وبعد كده يفتح عينيه المؤمن يلاقي نفسه في الحشر وهو ميت بقاله بالنسبة لنا احنا 2000 3000 سنة ايه ده بيحصل ازاي ده قانون النسبية ده يجي ازاي اذا اسراره اسرار فكذلك مفرداته كذلك فاذا كان في خلق الله الامر متعذر من شياطين وملائكة و و فما بالك به سبحانه وتعالى فاذا محال مهما هتعمل هتجيب منين طيب هتتصور الله نور تتصور انه نور اي نور نور شمس نور مصباح نور كذا لا لا لا, لا خالص مش ده نهائيا امال ايه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء قال نور ان اراه والصحيح بكلام ابن القيم انه لم يره في الاسراء وانما راى حجاب النور قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور شاف نور فما يعرفش يقول ولما رآه وفي المتحقق رآه في حديث الاختصام الملأ الأعلى قال رأيت رب البارحة في أحسن صورة اوصف طيب ما يعرفش اللي متشاف ما يعرفش يوصفه هيوصفه بإيه ما هو أصله لازم يوصفه بشيء شبيه فيقول يعني يشبه كده عارف لما تلاقي مثلا النور لما تبقى الشمس في أعلى درجات الإضاءة حاجة كده لا خالص اللي هو شايفه ما يتوصفش عشان كده ما وصفوش قال رأيت ربي في أحسن صورة يلقى في قلبه ان دي مفيش بعد كده بس ايه بقى تقدر ت- تحاول تعملها عقلك يعجز عن ان يدرك شيئا عشان كده لما نيجي بقى نقول يد الله طب خلاص دي ايده هو سبحانه وتعالى اعرفها ازاي ساق الله هكذا حتى المؤمنين هي دي علامة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم يكشف عن ساق لما يأتيهم الأول خالص ربنا سبحانه وتعالى يأتيهم في غير هذه الصورة فلا يسجدون له إلى أن يأتيهم بهذه الصفة هيعرفوها إزاي؟ ما هو ما يعرفوهاش أصلا هيعرفها إزاي؟ ما هو ساق ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر ي- يفهمها يلقى في قلوبهم هذا المؤمن يلقى في صدره أن هذا هو كذلك هذه هي العلامة فيسجد لله سبحانه وتعالى فهمتوا؟ فهي ال- القضية هنا لا تبحث عن هذا الباب لأنه تضل فيه العقول ولا تصل إلى شيء ولن تصل إلى شيء مهما صنعت يبقى إيه الحل؟ إن أنا أقف عندما أوقفني عليه الشرع الشرع قال إن في كذا أثبتها لله سبحانه وتعالى آمنا بذلك طب وإيه؟ طب يعني أفلا يتدبرون القرآن آه يعني إيه يد الله فوق أيديه قلت أهو أنت مش أنت عايز تقول القدرة طيب ماشي ما أنا أثبتها القدرة بس أنا أثبت زيادة عليها أن له يد يعني لما أقول يد الله فوق أيديهم فهو يقول لي قدرة الله فوق قدرتهم أقول له ماشي مفيش مشكلة بس الفرق بيني وبينك ان انا بثبت اليد وانت بتلغي اليد خالص انا بثبت اليد وبثبت معنى القدره لان ده مقتضاها لانها صفه من صفات ذاته وصلت يبقى وصلنا لنفس النتيجه اللي هو عايز يوصل لها بس احنا وصلنا لها واثبتنا الامرين وهو اثبت حاجه واحده بس اثبت معنى القدره والغى اليد واحنا اثبتنا اليد واثبتنا القدره علينا اذا اقرار اقر بها وفي نفس الوقت أمرها من غير أن أؤولها من غير أن أعطلها اللي عطلوها بقى يقولوا إيه الله سميع إيه ده يعني ليه أذن زينا بس يعني إيه أذن كبيرة قوي كده وهو بقى العقل البشري يعني لا لا لا خالص أمال إيه أمال يسمع إزاي لا لا لا لا الغيها خالص ليس بسميع يقولوا إيه سميع بلا سمع بصير بلا بصر عشان هو بينفي إيه بصرنا ده وسمعنا إحنا فتقول له لا لا خالص هو سبحانه وتعالى ما هو اصل قال لك ما طالما انت بتقول سميع وبتقول ليس كمثله شيء طب ما احنا كده ما احنا بنسمع وهو بيسمع تبقى المسألة فيها تقول له طيب هو سبحانه وتعالى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء هات لي بقى حد يعرف يعمل الكلام ده هو سبحانه وتعالى يطلع على عباده وعلى خطراتهم وعلى ما في صدورهم يعلم ما في قلوبهم جميعا في لحظة واحدة هات لي حد بقى يكون له مثل هذا وهكذا إذا صفته هو سبحانه وتعالى صفة كمال أما صفاتنا نحن فصفات نقص يعني لما هيجي إن ربنا سبحانه وتعالى يقسم الرحمة مئة قسم وجعل قسم واحد منها بس كده في الدنيا بها يتراحم العباد قرب لك المعنى قرب لك حاجة فعشان كده هو ده اللي احنا بنتعبد بيه ان هو سبحانه وتعالى اثبت له صفه السمع بس بس على الوجه الذي يليق به قربه لي كده امال يعني اشمعنى في صفه ال- صفه الذات قلت حاجه تانية عشان صفه الذات الذات اصلا محال تصورها انما صفات المعاني دي اللي هي الرحمه والعفو والمغفره وغ- وغيرها اذن في مثل هذا بمعرفه جزء من المعنى اللي احنا فاهمينه ده إذا نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل لا أولها ولا أقول اليد معناها القدرة ولا عطلها أقول سميع بلا سمع ولا أكيفها أكيفها يعني يعمل إيه بقى أقول له يد كيدي يرحم كما نرحم لا لا لا هذا تكييف لها كيفتها خلت لها كيف معين ينزل ربنا فتقول يعني زي كده زي ما الواحد مثلا يبقى من الدور الثالث الرابع يروح نازل الدور الاولاني لا لا لا هذا تكييف ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى كيف ينزل الله تعالى بذلك اعلم يعني مالكش عقل يا عم واحنا قلنا الع- العقل ليس له دخل في هذا الباب دايما المثال ده تفتكروه كويس عشان قضيه العقل والنقل يقول لك العقل والنقل دول عاملين زي بالظبط انا جيت عندي مرض ما عندي مشكله في السنان ماشي جيت سالتك قلت لك تعرفش دكتور علشان انا تعبان شويه وسناني تعباني دلتني على الدكتور قلت لي تعالى ده في دكتور اسمه فلان روح اكشف عنه رحت للدكتور قلت له قال لي لا لا لا ده السنه دي تعبانه خالص ده انت لازم تشيلها قلت له طب استنى رجعت لصاحبي اللي انا سالته في الاول خالص فقال لي قال لك ايه قلت له قال لي شيلها فقال لي لا لا لا, لا ده راجل ما بيفهمش سيبك منه الحل هنا هتقول له هو ايش عرفك انت صح هو متخصص هو ده شغله انما انت مش متخصص مش ده الصح ده الاجابه السليمه على اعتبار ان هو كذلك هو ده العقل والنقل ايه بقى الحكايه العقل يدل على الشرع الشرع اللي هو هنا الدكتور والعقل ده اللي هو صاحبك العقل يقول ان في شرع والشرع بعد كده هو اللي يقول تعمل ايه ويقف حدود العقل الى هذه الدرجه فقط انه يدلنا ان في شرع ويسيب بعد كده القياده للشرع فاذا تدخل العقل بعد ذلك في مهمات الشرع يبقى ضل ملوش دعوه هو هو ده مش شغلته اصلا فهمت دي وظيفه العقل بالضبط كذلك فهو يدل ان في قران ان في رب ان لابد من وجود نبي هكذا والمسائل دي مسائل بديهيه لا تحتاج الى يعني ابحاث طويله انه ما ينفعش ان الكون يمشي كده من غير وجود اله اثبات وجود الاله وما ينفعش يبقى كده يترك سدى من غير ما يكون هناك اتصال ما بين الارض والسماء طب وهنعمل ايه يبقى لازم يكون في رسول ولا بد ان يكون في قانون نمشي عليه والا تبقى فوضى كل واحد يعمل اللي هو عايزه وده اللي حاصل ان لما نبتعد عن الشريعه وما يبقاش هو القانون الشريعه هو اللي يلزمنا فكل واحد انا ايه اللي هي- هيجبرني يعني ان انا ما اظلمكش ايه اللي هيجبرني قانون البشريه ليه حيل قد كده ما فيش مشكله انما اللي بيلزمني بالكلام ده لازم يكون رادع من جوايا شرعي خايف من ربنا فاذا في الاخر خالص لابد من وجود قانون ادي العقل اللي بيقول يبقى كده لابد ان يوجد يوجد اله يوجد نبي يوجد كتاب ادي الاثباتات للايمان بالله ورسله وكتبه بعد كده بقى الشرع هو اللي يقول يقول مفردات الكلام ده يقول الإيمان بالله ده إيه الأسس بتاعته لما ربنا يقول بقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي لله تعالى 99 اسما ما أحصاها دخل الجنة كل المعاني ده اللي يقولها لنا الشرع لما ربنا يقول ليس كمثله شيء يبقى ليس كمثله شيء ما يجيش بقى العقل يقول لا له مثل تقول له لا الشرع قال ملوش مثل يبقى خلصنا وهكذا طب ليه يعني ترجم المحصنة أو المحصن طب راجل مثلا شبهات بقى أنا مش عايز أر- أرمي شبهات من شبهات العقل يعني ليه يحصل كذا وما يحصلش كذا دي الشغلانة كلها اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي اللي هي الشبهات اللي بتطلع في الفضائيات و و و ليه اقنعني مش فاهم مش واصلالي فبقى هو ال- مين بقى اللي دلوقتي هو السيد العقل مش الشرع على ان كانت وظيفته في الاول خالص ان هو يصل بنا الى اثبات وجود شرع وبعد كده هو امنا واستسلمنا له وليس في مثل ذلك اي تناقض لان بعد كده قانون الشرع قائم على يستحيل ابدا ان يصح نص في الشرع ويخالف صريح العقل مفيش حاجه اسمها كده بديهيات يعني ما يحصلش ابدا القانون ده الشيخ الاسلام ليه كتاب مفصل درء تعارض العقل والنقل في تسع مجلدات ما ينفعش يحصل تعارض ما بين الع- المعقول اللي بيقول عليه صريح المعقول حاجه مسلمه عقليا ويجي نص يخالف الكلام ده او العكس النص الصحيح يجي العقل يكون في حاجه في العقل تخالفه الاثنين مع بعض النص الصحيح والعقل الصريح انما ال- مش العقل بتاع الهوى يعني ممكن انا انا دلوقتي مقتنع بفكره معينه ايه اللي مخليني مقتنع بيها هوايا ما ينفعش ما يبقاش في اختلاط ما ينفعش يعني المراه نص المجتمع ولازم تشارك في المجتمع في هوى في- في الموضوع من جوه ان هو عايز كده عايز تبقى الدنيا الواحد يبقى ما يبقاش موضوع مقفول خالص على مراته بس يبقى في حاجات تانية في- موجودة في ال... هو ده هو ده الأساس فيبتدي من هواه يبتدي يقول لك لا لابد من وجود كذا ولابد من وجود كذا وسيبها حريتها تلبس ولا ما تلبسش وتعمل ولا ما تعملش انت مالك فده ما ينفعش ان هو ده حتى لو اتفقت الدنيا كلها اتفقت الدنيا كلها على الفكره دي والشرع يخالفها فيذهب الناس عرض الحائط اتفق الناس كلهم على ان دلوقتي ما ينفعش المراه ما تبقاش متبرجه ما ينفعش لازم تبقى متبرجه علشان تبقى تاخد حريتها و... ودلوقتي في حاجات كتير جدا انت هتقفلها لو قلت حجاب ازاي يعني يعني ما ينزلوش آه، البحر مثلا ما ينفعش هتنزل ازاي الدايس ده مو- موضوع عادي يعني والحاجات دي المفتوحه دي نعملها في نعملها في- ازاي وهكذا بقى لازم تبقى موجوده في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا طالما لازم تبقى موجوده يبقى لازم الفكره دي نفسها تغيرها تقول بقى ان ده كان عهد النبي ان ده كان اي قول أي اللي انت عايز تقوله يعني فلو اتفقت الدنيا كلها على على شيء ليس هذا معناه ان احنا نرمي باحكام الشرع عرض الحائط علشان عقلنا اللي هو مش العقل الصريح بقى العقل الصريح المجرد عن الهوى انما الذي يكون سببه الهوى ده لا دخل له بهذه المساله اذا نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات ونؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني والآثار فنؤمن بأن الله رحيم ومعنى ذلك أنه ذو رحمة أثر ذلك أنه يرحم من يشاء هكذا القول في بقية الأسماء نثبت ذلك على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تحريف لها من غير تعطيل من غير تكييف من غير تمثيل معنى من معاني التحريف أنه صرف المعنى الظاهر من غير قرينة إيه الفرق ما بين التأويل والتحريف التأويل صرف المعنى الظاهر المعنى الظاهر أنه إيه زي بتاعت يد الله أنه له يد إيه تليق به أصرفها بقرينة أن اليد تستخدم بمعنى القدرة ماشي إيدي في إيدك ويلا إيدي في إيدك دي مش معناها أريد أن أنا بس أن أنا أسلم عليك أنا قصدي يلا حط قوتك مع قوتي وإن شاء الله ده الدلالة إذا تستخدم اليد بمعنى في اللغة بمعنى القدرة فصرفها صرفها عن المعنى الظاهر اللي هو اليد على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى إلى القدرة بس هنا عنده إيه؟ عنده دليل في بقى يصرفها من غير دليل مفيش دليل على الكلام اللي هو بيقوله ده خالص يعني يبتدي يستخدم مثلا إيه قول الرحمن على العرش استوى استوى معناها في اللغة على فقعدوا يلفوا شمال ويمين لغايه ما جابوا شاهد شعري والشاهد شاذ ان استوى بمعنى استولى استولى حتى معنى الاستيلاء ده فيه فيه صفه نقص يعني كان في حاجه وربنا سبحانه وتعالى كانه كان في نزاع ثم هو استولى على العرش كان العرش ده كان يعني تتخطفه افكار بقى اليونان والالهه اليونان والاله ده بيصارع الاله ده لغايه ما الاله الفلاني هو اللي كسب القصه دي افلام يعني فيبتدي يقول استولى على العرش فتقول له لا فلو قلت استوى بمعنى استولى ما عنديش قرينه ما عنديش دليل كلمه قرينه معناها دليل ما عنديش دليل يقول الكلام ده في لغه العرب والدليل اللي انت بتستخدمه اصلا دليل شاذ جميل دي اسمها ايه تحريف فهمتوا الفرق ما بين التاويل والتحريف التاويل يصرف المعنى عن الظاهر منه لمعنى تاني بس في دليل على انه ممكن يبقى كده اللي احنا بنسميها المجاز ده المعنى الحقيقي وده المعنى المجازي يعني لما اقول لك انت اسد هو انت اسد ما تنفعش تبقى اسد انما ايه يعني اريد معنى اخر فصرفت المعنى خالص قلت بقى ايه لا طبعا ما ينفعش تبقى انت اسد يبقى المق... المقصود ان انت اسد يعني في قوه وراجل مالك انت فيعني اي حاجه من الحاجات دي ده اسمه ايه ده اسمه تاويل صرفته للمعنى الحقيقي الى المعنى المجازي انما ما ينفعش بقى يبقى ايه ينفعش زي الحاجات التانية دي ان هو يجيب حاجة ما تركبش على بعض ده اسمه تحريف مفيش دليل على انه ان ده يبقى كده خالص يبقى دي التحريف التعطيل اللي احنا قلناها ان هو ايه يثبت الحاجة وما يقول لك لا سميع بلا سمع بصير بلا بصر التكييف انه يقول لك زي يعني تشبه كذا او يجسم يقول بقى ان ربنا فوق السماء فالسماء تحيط به يا عم لا الله فوق السماء نثبت له صفة العلو على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى انت ليه بتقعد تقول يلزم من انت مش عارف دي غيبيات ايه اللي دخلك فيها تقعد بقى تقول له لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا دي كلها باللي فيها بالكواكب بالمجرة بتاعتنا دي من اولها لاخرها كحلقة في فلاة زي كده حلقة زي دبلة زي خاتم رميته في عرض الصحراء فين ده بقى من وسط الدنيا كلها ده بالنسبة للسماء الدنيا وهكذا السماء الدنيا بالنسبة للسماء غاية ما نوصل للعرش ووصلت الحاجة ده الله سبحانه وتعالى الواسع العليم فله صفة السعة هذه لا تستطيع أن تدركها هو ده تصل إلى درجة العجز يبقى أثبت العجز عن الإدراك هو تمام الإدراك تكييف تمثيل لها مثل اللي هي بقى يعني التكييف يقول لك يحددها بشيء التمثيل بقى يقول لك يد كيدي يسمع كما أسمع يبصر كما أبصر حاشا لله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال أساس هذا الباب ليس كمثله شيء ده الآية دي يعني فيها إعجاز ما بعد إعجاز ربنا ما قالش ليس مثله شيء الكاف دي معناها مثل بيقول إيه بقى ليس مثل مثل الله شيء يعني إيه؟ يعني لو كان لي مثل فليس لمثلي مثل ما تنفعش يعني لو انتوا بتقولوا ان انا ليا مثل فالمثل ده ما ينفعش انه يبقى ليه مثل دلالة على انه ما ينفعش اصلا انه يكون ليه مثل تاهت تاهت لما تيجي ايه عايز تمعن في, في الدلالة على معنى معين كأنك انت بتقول لواحد كده يعني يا ابني مفيش واحد زيي ده لو قدر يعني ان يطلع لي واحد محدش يقدر يعرف يغلبه ده اصلا يبقى ابتداء ما يعرفش يعملنا انا بقى اذا كان اللي شبهي اللي شبهي ما ينفعش حد يبقى زيه امال انا ايه بقى وصلت امعان في الدلاله طبعا كل ده محال ليس له مثل وليس له مثل مثل المثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بس هو دي هو دي اللي الضحكه اللي انتوا بتعملوها دي ان انتوا مش واصلين لاي حاجه هو ده اللي هو ربنا يريده بالضبط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنعلم ونتيقن أن الله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى ندعوه بها قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه شوفوا قال إيه يلحدون في أسمائه يكفرون بمثل ذلك كل ده بقى من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته عشان كده الباب ده مهم جدا واحنا نقول ان المسلمين اختلفوا مع غيرهم في باب توحيد الألوهية الكل أثبت الربوبية إلا شوية من الشيوعيين وشوية ملاحدة كده الدهريين و و و اللي هم قالوا نفوا وجود الإله يعني ووجود الرب ابتداء ففي باب الربوبية الكل مثبت الشيطان مثبت الكفرة مثبتين الكل قايل يقول رب آه نيجي بقى في الألوهية يجي بقى الفرق المسلم يخترق عن الكافر هنا يثبت صفات الألوهية له سبحانه وتعالى فيعبده سبحانه وتعالى على الوجه الذي أتاه به النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى المسلمين كلهم يتفقوا فين في الألوهية وبعد كده يحصل تمحيص ثالث بقى في توحيد الأسماء والصفات يفترق بقى المسلمين ما بين الفرقة الناجية وما بين أصحاب الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة 72 فيها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي هنا بقى يحصل خلاف فتطلع بقى فرق اللي انت بتسمع عنها بقى خوارج بقى يطلع معتزلة يطلع الشيعة و و و و ويحصل بقى حاجات أغلبها تدور في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهذا الحديث متفق عليه أسماء الله تعالى الحسنى دالة على أوصاف كماله وهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وأوصاف خدوا بالكم وبذلك كانت حسنى إيه الفرق ما بين الصفة والاسم شوف بقى الاسم يشمل حاجتين يعني لو كتبت كده الرحيم تساوي ذات ذاته سبحانه وتعالى أنه يسمى بمثل ذلك زائد صفة أشرح تاني نفهم تاني دلوقتي الأسماء كل اسم منهم كل اسم منهم تسمى الله عز وجل به أديكم مثال في غير الأسماء أسماء الله تعالى عشان تبقوا أنتم فاهمين المعنى زي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كده هو محمد وهو أحمد وهو محمود وهو العاقب وهو الحاشر وهو وهو وهو مما أثبته صلى الله عليه وسلم لنفسه جميل لما تيجي كده كل اسم من الأسماء دي تدل على هذه الذات ذات النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ فينفع تسميه بهذا الاسم أو ذاك أو ذاك فاهم لما يكون انت ليك اسم وثلاث اربع اسامي تانيين اسم دلع واسم تاني بيعرفوا بيه اصحابك واسم بتكلم بيه مراتك و... يعني ليك ثلاث اربع اسامي كده كل اسم منهم يطلق عليك صح بس في كل اسم منهم في دلاله معينه دلاله الدلع دي اه ده بقى اللي انت بتستخدمه كده مع ايه مع اصحابك الخاصه قوي فدول اللي بيدلعوك بيه واسم الدلع التاني بتاع مراتك ده حاجه تانيه يعني كل حاجه ليها ليها اسم انا بس عايز اوصل للمعنى انه يبقى في اسم في ذات وفي صفه معينه صح الذات واحده ومتسميه بايه بالاسامي دي كلها انما ما بقاش في احمد ومحمود وطفى والحاشر والاسامي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقتش دي تعني تعدد المسمى المسمى ده اللي هو الايه الشخص ده يعني ده انا مش عارف ده اسمه ايه فاسمه كذا او اسمه كذا طب متسمي بثلاث اربع خمس اسامي معناها ان هو بقى ثلاث خمس اشخاص هو شخص واحد بس متسمي بالاسامي دي كلها صح كده تمام طيب انا لما ابتدي ادي له صفه معينه هو راجل مجتهد فبقيت بسمينا الشاطر كويس فبقى معروف بينكم بين بإيه؟ بهذا اللقب الشاطر الشاطر الشاطر يبقى أول ما أقول كلمة الشاطر معناها فلان أنا ليه وصفته بالصفة دي لاجتهاده فبقيت مراعي الصفة هو هو نفس الشخص صح ده بس كده التقريب معنى بقى الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى الله الرحيم معناه ذاته هو سبحانه وتعالى ذاته على الوجه الذي يليق به سبحانه موصوفة بصفة هي الرحمة جميل كونه له الرحمة ذو الرحمة ذو الرحمة دي مش اسم دي صفة ما ينفعش تقول تسميه بذو الرحمة ما ينفعش تسميه كده تسميه باللي سمى بيه نفسه ده ما يبقاش اسم تبقى صفة وصلت الصفة جوه الاسم في بقى صفات صفات ومفيش أسماء لكن كل اسم كل اسم لابد له من ايه من صفة لكن العكس لا يعني ايه لكل اسم كل اسم يقتضي وجود صفة لكن ليس وجود صفة تقتضي وجود اسم بمعنى لله تعالى صفة الضحك يضحك ربنا قال أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا يعني طالما بيضحك يبقى إن شاء الله تبقى العملية إيه فيها خيرات لن نعدم من رب يضحك خيرا طيب ينفع تسميه الضاحك لا ما سماش نفسه كده سبحانه الله ينزل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل هل هل ينفع تسميه النازل لا يبقى الصفة أثبت الصفة ولا يعني إثبات الصفة إثبات اسم إنما العكس صحيح إنه لو أثبتت اسم يقتضي وجود صفة يبقى لما أثبت أنه القدوس يبقى له صفة القداسة سبحانه وتعالى لما أثبت ليه صفة العفو اسم العفو يبقى يقتضي وجود صفة العفو سبحانه وتعالى هو العفو فتقتضي وجود صفة العفو الرحيم تقتضي صفة الرحمة الكريم تقتضي صفة الكرم هكذا وصلت يبقى الأسماء تقتضي إيه تقتضي صفات الصفات ما تقتضيش إيه وجود أسماء لا تقتضي مثل ذلك يبقى أسماء ربنا تعالى أسماء وأوصاف حسنى إيه بقى معنى الحسن معنى الحسن ها هنا أنها صفات كمال لا نقص فيها لا يعتريها نقص بأي حال من الأحوال والعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم وأعظمها وأوجبها إيه الأسماء بقى هنبتدي بقى ناخد حاجة حاجة كده ناخد مثال واحد وبعد كده كل يوم بقى نبتدي ناخد مثلا ثلاث اربع اسماء ولا حاجه نفهم معانيهم وحظ المؤمن منهم بس بشكل مختصر عشان الموضوع ده محتاج كل اسم من الاسماء دي محتاج على الاقل جلسه خاصه فعشان يعني نحاول على قدر المستطاع ننجز في فهم هذا الباب بشكل مختصر نبدا في شرح هذه الاسماء على هذا الوجه انصحكم باقتناء هذا الكتاب ايضا علشان يبقى هنختصره ضمنا اللي هو كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى تأليف محمد الحمود النجدي الكتاب يقع في مجلدين وفي طبعة منه مختصرة في مجلد واحد ممكن أي أي منهما تقتنوه على أساس إنه كده النهج الأسمى محمد حمود الحمود النجدي كتاب جيد يعني يعتبر من أفضل ما كتب في هذا في هذا الباب نديكم مثال اسم الله تعالى الله الله معناه المألوه المعبود الذي تألهه الخلائق وتحبه كلمة بقى الألوهية دي معناها ايه معناها العبادة مش لما بنيجي نقول لا إله إلا الله تقول إن كلمة إله دي معناها تقول لا معبود بحق إلا الله فكلمة الإله معناها المعبود كلمة العبادة معناها إيه؟ معناها الحب التام والذل التام فلا يسمى العبد عابدا إلا إذا كانت فيه هاتان الصفتان الصفة الأولى ليه؟ تمام الحب والصفة الثانية تمام الذل هو لا يخضع إلا له لا يذل إلا له لا يحب ويجل إلا هو سبحانه وتعالى الباقي بقى يحب بس محبة فيه فلو ده اللي بيحبه يكون عدو لله تبرأ منه هو ده عشان كده هتلاقوا احنا واحنا ماشيين بقى آفات قلبية ومشاكل تكون قلبك متعلق بحاجة هو ما بيحبهاش وانت بتحبها تبقى دي مشكلة كبيرة قوي في معنى العبودية عندك عشان كده تقع انت في او حال المعاصي بسبب ذلك انك متعلق بذنب واحد بيحب واحدة ومحبته ليها دي على وجه لا يحبه الله جل وعلا مجرد التعلق التعلق ده هو عايز ايه رجل يريد امرأة ايه المشكلة مفيش مشكلة لغاية هنا مفيش مشكلة انما يبتدي بقى يذل لها يبقى نعيمه وانسه وقربه وكل حاجة هي وما يحصلش الكلام ده خالص مع ربنا خلاص ربنا يقول في الحديث القدسي أنا خير شريك فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي مش حبتها مش هي دي اللي هتنفعك اشربها فيبتدي يذل بقى في محبتها لأنه قلبه ده اتفطر على أنه يحبه هو وبس فلما يحب غيره ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله شوفوا دي والذين آمنوا أشد حبا لله فيقع في حاجة اسمها شرك المحبة وما يبقاش متصور أبدا أنه يكون كده مسائل خفية خالص دي خدتوا بالكم تعلق بشيء تعلقا ده ممكن يتعلق بشخص ممكن يتعلق بشيخ ممكن يتعلق بكذا ويسرف جدا في محبته ويظن ان هو كده بيحبه في الله هو متعلق بشخص بيحبه بزيادة أنعم عليه أكرمه وكذا فبدأ يوصف له هو النعمة بدأ يحس أن الخير بيجي له من فلان ده فبدأ يتعلق به هو ونسي أنه المنعم ابتداء هو سبحانه وتعالى هو ده اللي بيحصل بالظبط كده لما يجي واحد يتجوز في أول الجواز يتعلق بيها جدا يحبها بزيادة تقول له خد بالك هو لا تنسى المنعم لا تشغل بالنعمة عن المنعم يقع في المشكلة دي أو العكس بقى الخوف خايف اللي بيخاف من الجن ويبقى مرعوب وصل فلان حصل له وفلان جراله والبيت بتاعنا ده كان مش عارف فيه ايه وقاعد مرعوب من سكة الجن والشياطين وهيعملوا فيا وهيسووا لغاية ما يبتدي بقى يقع في الحاجات اللي بتقع فيها بقى الناس اللي لا عقل لهم يبتدي بقى يتقرب لهم بقرابين و... وسيبني في حالي وحاجات كده يعني ده جانب أو يخاف من شخص كائنا من كان يعني أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه يترعب هيحصل لي وهيجرى لي ليس معنى انه ان معنى كده انه يطيش يعني ان هو يبقى متهور ايه يعني محدش هيقدر يعمل لي حاجه انا ايه يعني لا في فرق ما بين الحكمه وما بين الطيش وفرق ما بين الخوف هنا بقى هو خايف خوف ده يبقى قاعد خايف من ظله آه لا دلوقتي يحصل لي لو عرف فلان ده انا يحصل لي ويجرى لي آه فيخافه خوف اشد من خوفه لله ما بيعملش القصه دي مع ربنا ما بيعملش القصه دي خالص ما بيبقاش خايف لو ربنا دلوقتي اطلع عليا وشافني دلوقتي وانا بعمل المعصيه دي هيتنزل عليا بغضبه اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك لا لا لا, لا خالص مش في دماغه القصه دي النهايه يبقى بيخافوا الاسد دخل لا ما تخافش هتخشونهم فالله حق ان تخشاه لا مش قوي كده يعني ده خوف جبلي الانسان يخاف من من الحاجات دي ده لا يلام فيه الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له المؤمن يجبن قال يجبن يعني تكش انه تخش انت في اي حاجه كده وتقول لا يا عم بلاش اخش انا في الخناقه دي ولا بتاع انا ابهدل نفسي ليه يجبن يجبن فلما قيل له يكذب قال لا يكذب المهم الشاهد يجبن يعني بيخاف في اوقات يخاف بس الخوف الجبلي ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الولد مجبنه مبخله الواحد لما يبقى ابتدي ايه يبقى عنده عيال خايف عليهم خايف يحصل لهم حاجة ما تخرجوش ما تعملوش الخوف ده طب يا عم ما هو ربنا سبحانه وتعالى الحافظ ما تخافش ما هو برضه ايه يعني في حتة كده في قلب الواحد الدم كل ده لا يلام فيه انما انا بتكلم بقى في الخوف اللي هو ايه الخوف التاني ده الهلع ده اللي بيصل ده هيعمل لي ده هيسوي لي بيثبت ليه اللي بيخاف منه قدرة يمكن فوق تفوق قدرة ربنا عنده هيسوي هو دلوقتي ممكن يخليني يوديني ورا الشمس ممكن يسوي كده لكن هو متحفظ بحفظ الله مش خايف مش خايف هيعمل لي ايه على ما يصنع به اعدائي كلام شيخ الاسلام هيعمل له ايه يعني هيحصل ايه هو ده بقى هنا تمام اليقين عنده واثق في الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه قالت آه الله امرك بهذا رماها في الصحراء قالت اذا لن يضيعنا هيضيعني ليه واثق في ان في ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بيه من اي حد فمش خايف لو هو ربنا سبحانه وتعالى دي نفس الكلمات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي يعني أنت رضي لي ده خلاص يبقى أنا أحب حاجة اللي عندي أكيد ده الخير لي وأنا مش واخد بالي أكيد فراضي وساكن وهادئ وما عندوش أي مشاكل الخوف التاني ده بقى بيتولد عن أنه يكون أصلا في انحراف داخل قلبه تعلق مش مظبوط شفتوا التعلق ممكن كده وتعلق كده دي كلها معاني مخالفة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى يبقى فهمناها ما خافش إلا منه ما هبش إلا هو ما اخضعش إلا ليه ما ذلش إلا بين إيديه المؤمن عزيز هتيجي بقى معانا في اسم الله العزيز دي لا تقتضي عزته الكبر إنما هو يعلم بانتمائي لهذا الدين أنه الآن أنت يا غلبان يا مسكين أحب وأفضل خلق الله على هذه الأرض إلى الله عشان كده بيعتز فإحنا اللي حصل لنا بقى هزيمة نفسية بالعكس انت قاعد تشوف التانيين هم متقدمين علينا تكنولوجيا ومتقدمين علينا في كل المجالات واحنا اللي مش نافعين وبعد كده تيجي تقول لي احنا اعز خلق الله واحس على خيبه ايه ما هو انت اللي ما حققتش المعنى ده ما انت لو كنت حاسس بالمعنى ده كنت قمت لله بالواجب ما كانش يبقى هم ليهم العزه ويبقى احنا لينا الذل فاهم هو ده تبتدي انت بقى انتسام انتسابك للدين ده يديك دي فتبقى عزيز مش متكبر ما بتحتقرش حد بس شاير الإسلام مديك دي فلا تذل إلا له لا تخضع إلا له لا تحب إلا هو سبحانه وتعالى لأنك عارف إن النعمة منه فلما حد يزدي لك خير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه يدي له حاجة تقول له جزاك الله خيرا بس أنت دماغك منه دي ما لك منه ده سبب السبب ده جزاك الله خيرا أدعي لك تاخد في المقابل خلاص إنما دماغي في حتة تانية هو اللي بعتها هو اللي أسداها فيبقى الواجب هنا بقى أشكر مين هو سبحانه وتعالى لأن هو صاحب النعمة فعشان كده بحبه هو أكتر ما بحب صاحب السبب صاحب السبب ده بحبه فيه لأن ربنا اختاره أنه إيه يكون سبب في إيصال النعمة دي ليا بس واحد بيحب مراته يحب مراته سواء شايفها أنها امرأة صالحة وأنها ما شاء الله قايمة بكل واجباتها تجاهه فهو بيبتدي في الأول خالص بيشكره هو هو اللي أسداها إليه كان ممكن يحصل العكس يبتلى بامرأة سوء فهو هنا يحسن معاملتها علشان هي كانت سبب أنه إيصال النعمة دي ليه الطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة اللي اكتسبها من الزواج اكتسبها عن طريق هذه المرأة التي أرسلها الله إليه بس بس هو واجب ويبقى في الاول خالص بيشكر النعمه دي فبيقوم لله بحق العبوديه ابتداء مش بقى يشغل بيها ويبقى عبد المراه وهكذا الفلوس في ايديه نعمة يبتدي بقى ايه النعمة دي يسديها لله سبحانه وتعالى ويصرفها في مصارفه هو حاسس ان مين اللي اداله ده مش بتاعه لا يجد له ملكية مش بتاعي إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعتهولي علشان أقوم له بواجب الشكر فأنا هقوم بواجب الشكر ليه مش حاسس ان أنا حاجة تتنسب لي أنا لا ملك لي أنا راجل فقير أنتم الفقراء إلى الله بس المعاني دي كلها بتتحقق وانت بتقول الله هو المعبود المألوه بمعنى المحبوب الذي يخضع له والذي يذل بين يديه ويهاب تحبه وتعظمه وتخضع له وتفزع إليه في الحوائج كل دي في اسم الله الله قال اختلفوا في اشتقاق هذا الاسم الله يقول لك هل هو كده الله من ال... زي ما احنا قلنا كده بمعنى المألوه ولا اسم الله عارفين اللغة ولا ما تعرفوش يقولوا المشتق والاسماء الجامدة اللي ملهاش ما ينفعش تطلع منها حاجة تانية ما ينفعش تطلع منها اسم فاعل واسم مفعول والحاجات دي المهم يعني يعني ينفع الله تبقى جاية من الألوهية من المألوه ولا هي الله كده ما, ما نطلعش منها حاجة الشاهد خلاصة ال... الكلام فيها انه العلماء قالوا ما فيش مشكلة انه يكون انه يكون اسم الله الله مشتق من الألوهية لا حرج في مثل ذلك وبعضهم قال لا هو اسم جامد هو اسم هو اسمه كده ما تطلعش منه حاجة هو اسمه الله بمعنى الله الله قال أبو الهيثم أصله إله قال عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة الله مفردا الله الله الله الله الله الله ذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر الله باسم الجلالة مفردا وهكذا سائر الأسماء أنا قلت لكم لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على الراجل قال له ها سمي بقى قول عملنا إيه يعني أنت بتقول يا قدوس ماشي يا عزيز يا رحيم إيه عايز إيه تناديه الآن ماذا تريد منه فهو يقول الله الله الله الله ماشي هو عايز يجمع قلبه على ذكر اسمه سبحانه وتعالى ماشي ماشي وانت قاعد تقول لا اله الا الله الله الله ماشي بعدين وقفنا لغايه فين بقى هذا ليس ذكرا لله وانما الذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي ما كانش بيعمل كده ولا صحابته ولا احد من السلف انما يقول لنا من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر يقول سبحان الله ينزه الله تعالى ويحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان هكذا أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلا يجوز مثل هذا الأمر أن يذكر الله تعالى باسمه المجرد هكذا فقط قال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الإله بذلك قال سبويه وجمهور اللغويين إلا من شذ منهم فالقول قول جمهور العلماء على أن اسم الله الله يشمل جميع الأسماء سمى الله تعالى به نفسه واستأثر به هو واسمه الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فلا يجوز تسمية أحد بهذا الاسم ولا نسبته لأحد بأي حال من الأحوال الله والرحمن ولما سمى مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة كانت المكان اللي هو كان قاعد فيه كان حصة اسمها اليمامة فسمى نفسه رحمن اليمامة فألصق الله باسمه الكذاب فلا يعلم إلا بهذه الصفة صح؟ لما تيجي تقول له وكان مسيلمة تقول مسيلمة مين؟ الكذاب هو كده ما يتعرفش إلا بهذه الصفة فألصق الله باسمه صفة الكذاب فلا يعلم إلا بها لأنه سمى نفسه بهذا الاسم الأعظم اسم الله الله أو الرحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى بمثل هذا الاسم وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته الله الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم أي الذي وسعت رحمته كل شيء مش كده معنى الرحمة إيه معناها الرقة والعطف في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي فسمى الله تعالى نفسه باسم الايه الرحمن ورد هذان الاسمان في القرآن كثيرا اسم الله الرحمن والرحيم ذكر الرحمن في القرآن سبعا وخمسين مرة زي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وذكر اسم الله الرحيم في القرآن مئة وأربعة عشر مرة سبحان الله على عدد سور القرآن يعني. بس ما تعملوش في القصص بتاعت الأعداد دي علشان الناس تقعد يعني تتكلف أشياء فيها بس يعني على عدد سور القرآن ذكر اسم الله الرحيم 114 مرة يقول الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله هو التواب الرحيم وهكذا يعني ورد هذا الاسم قالوا ما معنى الرحمن والرحيم ايه الفرق اول حاجة قالوا الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الاخرة يعني الرحمة تعم الجميع في الدنيا مؤمن وكافر ويختص المؤمن لا شك برحمة خاصة لكن تشمله الرحمة العامة يعني في رحمة عامة دي مقتضى اسم الله الرحمن وبذلك لا يتنزل بغضبه وهلاكه على الكفار وإلا لو رفعت صفة الرحمة يبقى تعرضوا للعقاب لكنه يرحمهم ورحمته بتبقى ليهم في مقابل أولا أعمال الخير اللي يقوم بيها هو بيعمل شوية خير بيعطف على إنسان والبر بالحيوان والحاجات بتاعت الكفرة دي فتدخل في الموضوع فيترحم بسبب رحمته بالخلق من يرحم يرحم فيكون رحمته في الدنيا فيبارك له في رزق ينعم بنعيم في الدنيا يزاد له في مثل هذه الأمور من متاع الدنيا الزائل يبقى ليه السلطان والعزة والجاه يبقى بهذه بالرحمة الايه العامة التي تشمل المسلم والكافر إنما في الآخرة تسلب الرحمة عن الكفار لأنه لو رحمهم لأدخلهم الجنة إنما تختص هذه الرحمة بمين؟ بأهل الإيمان بالمؤمنين في الآخرة دي معنى إيه؟ الرحمن يبقى رحمته واسعة شملت جميع الخلائق في الدنيا للمؤمنين في الآخرة الرحيم قالوا أي ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة إنه اختصها بإيه بقى؟ إنه تكون هذه رحمة خاصة للمؤمنين فقط يبقى اسم الله الرحيم يختص بعباده المؤمنين لكن أشكل على هذا أن الله عز وجل قال في سورة البقرة إن الله بالناس لرؤوف رحيم احنا دلوقتي بتقول ان الرحيم دي معناها ان المؤمنين بس قال ان الله بالناس فشمل الناس المؤمن والكافر ابن القيم اختار أن الرحمن دال على صفة ذاتية حشرح حشرح دال على صفة ذاتية يقول ابن القيم هذا الكلام في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم احنا ماشيين ده مجلس علم فلازم تاخده كل شوية كده شوية فوائد أسماء كتب أسماء بعض العلماء اللي مش مشهورين بالنسبة لكم تعرفوا دول مين وتعرفوا إيه أهم مصنفاتهم وحاجاتهم هي دي اللي بتكون عندكم الملكة العلمية مع الوقت ابن القيم يقول إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال على أن الرحمة صفته سلم إيه الفرق ما بين صفة الذات وصفة الرحمة مش لسه قايلين اليد صفة ذات ولا صفة فعل ذات صح تمام يعني حاجة فيه حاجة منه سبحانه وتعالى صفة الفعل ينزل يضحك تتعلق بمن تتعلق بمن كانت فيه ضحك ربك من فلان مش كده تتعلق بحد طيب لما تبقى صفة ذات معناها إنها بيقولوا كده ممكن ما تبقاش موجودة في وقت لا مش كده صفة الذات صفة مستقرة يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى من صفات ذاته إن هو صفة القدرة صفة ذات مش كده قادر ربنا بقى قادر دلوقتي وبعد شوية ممكن ما يبقاش قادر لا صح لكن صفة زي صفة النزول ربنا ينزل في الثلث الأخير لكن في وقت تاني ما ينزلش فيه صح الله يضحك يضحك أحيانا صح لكن مش على طول ده الفرق وصلت ولا ما وصلتش إن صفة الذات صفة مستمرة إنما صفة الفعل ليست صفة لها معنى الاستمرار هي تتعلق بالمشيئة إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك جميل يبقى معناها ايه بقى لو قلنا الرحمن صفة ذات يبقى هو سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن وخلاها صفة ذات وتوازي اسمه الله زي ما هو معبود طيلة الوقت في معنى اسم الله المألوه تعبده الخلائق كذلك له الرحمة فرحمته صفة ذات لا تتخلف فهو في كل أفعاله يرحم طب ازاي في صفة العذاب مثلا إن بطش ربك لشديد قالوا نعم فيها رحمة لأنه لو شاء لضعف لهم مثل هذا العذاب يعني لو عذبوا عذاب قد كده كان ممكن يضعفه له أضعاف مضاعفة فرحمه وخلاه كده بس وصلت يبقى هو في كل صفاته وفي كل أفعاله رحيما له الرحمة الواسعة حتى في صفات الجلال رحيم سبحانه وصل كده يبقى اسم الله الرحمن ده يا انه معناها الرحمة العامة التي تشمل الجميع لانها صفة ذات على هذا التعلق انما الرحيم احنا قلنا بقى صفة فعل يعني لو شاء رحم ولو شاء لم يرحم انهي رحمة دي بقى دي رحمة خاصة يعني عندنا نوعين من الرحمة رحمة عامة اللي هي المعنى اللي بتيجي في اسم الله الرحمن ورحمة خاصة الرحمة الخاصة دي بيختص بها الله عز وجل جمع من عباده اللي يقوم له بمقام العبودية على الوجه أو إن الله بالناس لرؤوف الرحيم يرحمهم رحمة برضو خاصة غير الرحمة العامة دي بحيث أن هو لا يعجل لهم الهلاك أو أو أو, أو. يبقى دي صفة فعل الرحيم والتانية صفة ذات دي معناها أنها لا تتخلف لا تتخلف معناها أنها مستمرة ودي معناها أنها أحيانا تكون وأحيانا لا تكون عشان كده إذا أردت بص ابن القيم فاهم من الكلام يحتاج إلى نظر فبيقول إيه وإذا أردت فهم هذا فتأمل وكان بالمؤمنين رحيما ولم يكن رحمانا وقال إنه بهم رؤوف رحيم لأنها إيه متعلقة كشأن صفات الإيه الأفعال متعلقة بشخص إنما التانية مش متعلقة بحاجة دي صفة ليه سبحانه وتعالى ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم أن رحمن أي الموصوف بالرحمة والرحيم أي الراحم برحمته من يشاء وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجلي لك صورتها بيقول لو بس قلبك يعني طهر هيفهم لو قلبك سلم هيوصل له المعنى الجميل ده من اسم الله الرحمن الرحيم اقعد بقى كده انا حاولت على قدر المستطاع اوصل لكم المعنى الرحمن صفته لا تتخلف الرحيم يختص برحمته من يشاء وصلت يا رب طبعا إثبات الإيمان بهذين الاسمين إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى رب العالمين صفة الرحمة صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العلى لا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها لأن ذلك من الإلحاد في أسمائه من الإلحاد في الأسماء أن أنت مش معناه أن هو يقول ما فيش رحمة ممكن يلحد في أسمائه يجي يقول ايه مفيش رحمه بس يعني يعني ربنا ما بيرحمش ليه الجماعه اللي في العراق وفلسطين دول فهو هنا يبقى الحد في اسمه من غير ما يشعر ما اثبتش ما اثبتش صفه الكمال لله سبحانه وتعالى هو ربنا مش مطلع على الناس دي ولا ايه الناس دي اللي بيحصل لها ده كله فيقع هنا تبقى جواه ان هو بيقول ان ربنا مش رحمهم ازاي ثم اذا اطلع اطلعت انت على بواطن الامور لعلمت ان الله يرحمهم لا شك بس هي المعايير بالنسبة لنا مختلفة احنا بالنسبة لنا المعايير انه طالما هو النهاردة الانسان عايش هادي وبيته مستقر ومفيش مشاكل واموره كده يبقى كده ده ربنا بيحبه طالما ربنا فتح عليه في الرزق واداله فلوس كتير ومعاه العربية والزوجة والبيت واموره كلها ماشية يبقى ده ربنا بيحبه على ان النعم دي وامور الدنيا دي كلها مش هي دي المقياس خالص عند ربنا هو النهاردة ايه المطلوب المطلوب النهاردة الرسالة اللي انت عايش عشانها مش هتقوم بواجب معين وبعد كده جنة ونار فلو النهاردة اللي بيبتلوا دول بالقصف والحاجات والتقتيل والتشريد و و إذا كان هذا في مقابل أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالجنة وأنه عجل لهم ذلك حتى لا يتمادوا في عصيان أو لا يفتنوا يبقى مش رحمة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل العافية يوم القيامة يذهبون إلى أهل البلاء ويودون ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيبتلوا لما يجدون من فضل الله تعالى على أهل البلاء طب يا ريت كنا خدنا شوية مرض كده ولا حاجة وقعدنا لنا فيه سنة سنتين وبس في الآخر خالص القصور والنعيم ده كله ما كانش يعني إيه يعني الواحد لو كان صبر له شهر شهرين على إنه في الدنيا يهلع ويجزع وعملت إيه يا رب عشان تعمل فيا كده وايه اللي كان حالي طب انا كنت كويس كده هذا المقياس هو اللي بيسبب لنا احنا الانحراف في التفكير لكن هو بهم سبحانه وتعالى اعلم يتنزل عليهم برحمه ثق في ذلك واهل البلاء اكثر الناس احساسا برحمات الله لان رحمه الله سابغه عليهم اذا كان ربنا يقول مرضت فلم تعدني كيف اعودك وانت رب العالمين اما انك لو عدت فلان لوجدتني عنده في الباقي قال لوجدت ذلك عندي لما تيجي لي يوم القيامة هتشوف خيري إنما في المريض قال لوجدتني عنده وفي الأثر أن داود قال له الله عز وجل أنا عند المنكسرة قلوبهم فقال يا رب من هم المنكسرة قلوبهم قال المنكسرة قلوبهم بحبي أنا عندهم عايز تشوفني فين خليك قاعد جنب الناس دي أنا عند هؤلاء فالله عز وجل يشملهم بمعيته الخاصة فانت عايز ايه شاهد هنا بقى ده نوع من الخفي كده يتسرب للنفس انك ما تثبتش صفة الرحمة دي لله سبحانه وتعالى بالذات على أهل البلاء أو غيرهم برحمة الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة ولولا ذلك لعشت بقى زي الناس اللي بتطلع ما يكونش ليهم دين اللا دينيين والجماعة ال- بالذات دلوقتي في أوروبا والحاجات دي كلها ما عندوش ما عندوش رسالة كتير جدا تبقى دي رد فعل كتير من الناس لما حد من أهل الإسلام يبتدي يدعوهم فيقولوا الرد ده أنتوا كنتوا فين ضلال ال- مش عارف حيرة شديدة مين الرب مين اللي ليه ده كله لا يجد جوابا شافيا على أسئلته النفسية الحائرة فربنا سبحانه وتعالى برحمته أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله وبرحمته أنشأ هذا الكون وسخره في خدمة البشر فمعالم رحمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء أمامه من هذه المعاني أنه خلق مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض الفرق ما بينهم شوف قد ايه فأنزل منها إلى الأرض رحمة واسعة التي نشرها بين الخليقة فبها تعطف الوالدة على ولدها والطير والوحش والبهائم بهذه الرحمة قوام العالم ونظامه تأمل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لولا ذلك لولا رحمته ما كان هذا فجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم وختم هذه السورة فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة فهو اسم الله الرحمن تبارك اسم ربك أنهي اسم ربك الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي أن مجيء البركة كلها منه به وضعت البركة في كل شيء حلت فيه فكل ما ذكر عليه كل شيء يذكر اسم الله عليه تتنزل به البركة وكل ما أخلي منه اسم الله نزعت منه البركة فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام رحمة الله واسعة يقول الله جل وعلا في سورة غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ويقول الله في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فرحمة الله عز وجل عامة واسعة هي للمؤمنين في الدارين يقول الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وفتح الله تعالى رحمته للتائبين فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ما قالش شوفوا إيه لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا أبدا من نزول الرحمة احنا قلنا الرحمة عامة طالما هو الرحمن يبقى الرحمة عامة للجميع وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد وسمى الله تعالى وحيه إلى أنبيائه رحمة فيقول الله تعالى مخبرا عن نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فجعل الوحي والعلم والحكمة رحمة وكذا على لسان صالح وآتاني منه رحمة وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ورحمة وبشرى للمسلمين ويختار الله لوحيه رجالا يختصهم بذلك أهل العلم بقى مختصين برحمات يقول الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم